في هيكل سليمان في حتة اسمها رواق النساء وده كان عبارة عن فناء كبير جدا وكان لحد هذا الفناء مسموح للنساء تخشه كان في هذا النساء عبارة عن 13 في هذا الفناء 13 صندوق محطوطين كل صندوق على هيئة بوق زي البوق كده ليه فتحة ضيقة وفتحة واسعة 13 صندوق دول كان الناس بيحطوا عطاياهم فيهم في عطايا لخدمة الهيكل لشراء البخور لشراء الخمر لشراء الذبائح لشراء معرفش ايه 13 صندوق موجودين الأرملة دي جت في غاية الفقر وفي غاية المسكنة أرملة يعني جوزها ميت ملهاش حد تعتمد عليه وهي في نفس الوقت فقيرة مسكينة هي صحيح نهبت بواسطة الكتبة والفريسيين لكن بالرغم انها نهبت تمسكت بالتقوى والامانة الشديدة تجاه الله ظلت متكلة عليه وده اللي هيخلي المسيح يهيج بعد كده على الهيكل وعلى الكهنة اللي في الهيكل وهيتكلم عن خراب الهيكل لان الكهنة دول اللي عمالين ينهبوا بينما الارملة دهيت ما زالت متكلة على الله ومتمسكة بيه موضوع العطاء ده من اهم حاجة المسيح بيبص لها عشان كده يقول وتطلع تطلع يعني بس ومش بس بس بس بايه باهتمام وبنظرة فاحشة وسقيرة موضوع العطاء ده بيختلف من واحد للتاني الناس انواع في انها تدي في واحد عامل زي الينبوع ما يملكش الا انه يفيض الينبوع ده بيطلع ميه في حد بيساله بيقول له طلع ميه محدش بيساله لكن هو بيطلع لوحده بيفيد لوحده في واحد عامل زي الينبوع بيدي على طول حتى من غير ما حد يساله في واحد تاني عامل زي السفنجه ما نزلش ميه الا اذا عصرته ما يديش الا اذا تبكيت عليه في واحد تاني يبقى عامل زي الصندوق المقفول بقفل ومفتاحه مش مع حد ما تقدرش تاخد منه الا اذا كسرته يعني تدغدغه عشان تاخد منه يقول لك على جثتي في واحد تاني مش بس بيدي وبيدي من غير ما حد يساله لا ده واحد بيدي كل حياته ده بيسموه زي الذبيحه بيقولوا بالتعبير البلدي يقطع من لحمه الحي ويدي يعني يقطع من لحمه الحي ويدي التنوين كأنه بيقدم قربان بيقدم نفسه ذبيحة يقدم صحته وعافيته وماله ووقته ومشاعره يدي كل حاجة بالكامل على مذبح العطاء هي درجات مختلفة كل واحد بيدي ازاي الأرملة دي كانت منها الأخير اللي بيقطع من لحمها الحي ويدي على مذبح الحب والعطاء عشان كده المسيح لفت نظر الأجيال كلها لهذه المرأة وقال إن المرأة دي أعطت أكثر من الجميع مجتمعين ربنا ما تفرقش معاه كل مصروفك ده هو اللي يديكي لكن ربنا ايوه ربنا مش عايز دي ما ادتش العشر ولا النص ادت الايه؟ كل ربنا عايز القلب اللي وراء العطيه مش عايز العطيه ربنا مش عايز الكم ربنا عايز كيف ممكن ما اديش ربنا ولا مليم ممكن ما اديش ربنا ولا مليم لكن ربنا يقبل حياتي كلها ذبيحة حب وممكن ادي لربنا ملايين من الجنيهات وربنا ما يقبلش حاجة عشان كده الكيف وما وراء العطية هو ده اللي بيلفت نظر ربنا وهو ده اللي هقوله لكم دلوقتي المرأة دي بالرغم من انها عليها مصايب كتيرة لكن ظلت حافظة طريقها ناحية بيت ربنا ساعات الناس لما بتحصلها كارثة ولا مصيبة حد عندها يموت او حد كان عزيز عليه بتخسره او بتخش في تجربة تقوم يعني لو يبوظها ناحية ربنا ما اناش رايح اتكلم لكن المرأة دي كان عندها إيمان عجيب بالرغم من المصايب الكتيرة اللي عندها لكن ظل جواها محصور طريق بيت الله وعارفاها باستمرار بتروح مش بس إنها بتروح لبيت الصلاة لكن فكرة تقدمة ما زال عندها إنها ما زالت بتقدم رغم ما هي عليه من شدة الحاجة وشدة العوز وضيق ذات اليد عشان كده اللي طلبوا ربنا مسرور لأنها ممتلئة بالإيمان من الله شركة في علاقة دايمة معاه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال عشان كده المسيح بيقف يقعد يراقب وينظر الناس ازاي بتدي سواء كان فقير او غني كان راجل ولا ست كان خادم ولا مخدوم راعي ولا من الرعية هو دائم التطلع قاعد باصص مش علشان يدين الانسان ولا يقيس عطية الانسان لكن علشان يدور على قلب فعلا بيحب وبيقدم له الحب جوه اي انسان بيدي او رايح للكنيسه سواء بيدي وقت بيدي مشاعر بيدي فلوس بيدي اي حاجه المسيح بيهتم بمراقبه المعطيين مش علشان يحاسبهم لكن علشان يشوف هم بيتصرفوا ازاي ويمكن الفلوس بالذات تعبر او بتلعب دور كبير جدا في حياه كل واحد عشت عند ربنا هو هيدبر لي كل شيء اعلنت اعتمادها الكبير على ربنا ومش بس اعتمادها الكبير بل اعتمادها الكامل لان ما بقى لهاش حاجه تعتمد عليها غير ربنا هو اللي هيدبر كل اموري انا اديته وهو اللي يتصرف فاذا كانت لا تملك بعد ذلك اي شيء لكن هي تملك الثقه الكامله والثابته بعنايه ربنا عشان كده ألقت دون تردد أو تشكك ألقت بتخلي كامل عن كل شيء إلا ربنا فقدمت مش بروح الثقة فقط بل بروح القناعة والشك مش بس أوقف ربنا لكن كمان مقتنعة بأن ربنا هيديها والحالة اللي هي هتبقى فيها شكرة عليها ما فيهاش تذمر تعاطت دون تحفظ من غير ما تخبي حاجة لنفسيها أو دون اضطرار أو دون شكوى أو ضيق عشان كده أدت الكل ما ادتش العشر ولا النص وهو ده مفهوم العطاء إن ربنا عايز حياتي كلها مش عايز مصروفي ولا عايز مرتبي ولا عايز الحساب اللي عندي في البنك عشان كده لما هو طلب قال يا ابني أعطني قلبك عطيتي المادية بتعبر هل أنا فعلا اديت قلبي لربنا ولا لا وبروح الاتكال والثقة على ربنا فربنا مش عايز مني مبلغ معين لكن عايز يشوف الروح اللي جوايا ايه انا بدي بحب وبدي بسرور بدي بسخاء بدي باتكال وبرجاء كامل في الله وبثقة كاملة في الله ولا بثبت خناقي واحدة ست فقيرة في في احد الدول الاجنبيه الست دي كان كل شغلتها بتبيع حاجه اسمها ابو فروه بمناسبه ابو فروه يعني ما تعرفوش دلوقتي لكن ابو فروه رخيصه خالص يعني لكن يعني هنا غالي كان بكل اللي بتعمله ان هي بتقعد تشوي ابو فروه في السكه زي اللي بيبيعوا دورة هنا عندنا والثمن اللي بتبيعه كل يوم يا دوبك بيكفيها كل يوم تاكل اكل وتسد رمقها في مرة قاعدة في السكة كده بتعمل شغلتها دي وقف جنبيها اتنين من إرسالية اتنين مرسلين من المبشرين فبيقولوا الإرسالية بتاعتنا مهددة بالإيقاف ليه؟ لأن مفيش تمويل مفيش حد عايز يدفع لأن المرسلين بيعت... أو المبشرين بيعتمدوا على الأموال اللي بتجيلهم تبرعات مفيش حد بيبعت لهم فقالوا خلاص احنا هنضطر نقفل الارساليه ومفيش تبشير فهو سمع الكلام فقلت لهم ازاي تقفلوا الارساليه قالوا لها مفيش فلوس قلت لهم انا صحيح معيش فلوس ولسه ما بعتش لكن خدوا الفروه ده اللي عندي هي كل ده اللي تملكه وهو ده كل اللي مستنيه انها تاكل منه فهم خدوا منها ابو فروه هي هتعمل ايه هتتصرف ازاي حطت رجاءها على مين حتى لو باتت اليوم ده من غير ما تاكل لكن هم خدوا ابو فروه ده وراحوا بيه الكنيسه وحكوا القصة للناس اللي كانوا موجودين اللي محدش كان عايز يدفع فقالوا هم دول اللي كل نملكه من رصيد الإرسالية فواحد من الناس اللي قاعدين قالوا إذا كانت الست دي اللي ما حلتهاش حاجة اللي حتى مش عارفة هتاكل يومها ده منين ادت ده يبقى احنا مش هندي فاقترح اقتراح ان هم يعملوا مزاد على ابو فرو كل حباية تتباع فالست اللي ادت ابو فرو اللي ما يساويش ثمنها حاجة جمعوا مبلغ ضخم جدا لدرجة ان هم بالارسالية بتاعهم نزلوا للهند وللصين ولافريقيا بالثمن بتاع ابو فرو فهي يمكن العطية اللي قدمتها ملهاش قيمة لكن ربنا حولها ليها قيمة كبيرة خالص الناس يعني كده لما يسمعوا فلان يا فلان فلان ده اتبرع بكم ألف جنيه للكنيسة أو للمشروع ده هو سقفوني لكن لما يسمعوا فلان اتبرع بعشرة خايف طيب ماشي خلاص قد لا يصفق لي احد في الارض لكن فوق في السماء السماء بتصفق او بتصفق للانسان اللي هو فعلا ادى ادى برغبه وادى بحب الكلام ده مش في الفلوس بس الكلام ده في الخدمه في واحد يقعدوا يديله كتف عشان ينزل الخدمه والنهارده راحت عليا نومه وبكره ورايا عايز اخرج مع فلان والاسبوع اللي جاي عايز اتفرج على التلفزيون ومعرفش اللي وراه ورايا ايه يقعدوا يزقوه عشان يخدم تخدم ايه يا حبيبي الخدمه مش بالزق ربنا مش محتاج لعطيتك الكريمه ولا لمجهودك الجبار ولا عظاتك الناريه ما كنتش انت عايز تنزل مفيش داعي مفيش داعي متعطلش نفسك الله بيبحث عن القلب اللي عايز يدي القلب اللي حط ثقته ورجائه في ربنا انما كل واحد عمالين يزقوا فيه مش بس في الخدمه في الحياه الروحيه ايه نصلي بالعافيه الحمد لله النور اتقطع مش هيبقى فيه درس كتاب ايه ما اعرفش ايه اهو كويس ان هم راحوا الكنيسه خلينا نقعد نضحك تحت وننام شويه عمر ما هتبقى كده العلاقه بينك وبين ربنا انت عايزه ولا مش عايزه الحياة مع ربنا مش بالزق مش بالغصب اللي قلبه مفتوح بالعطاء عايز يدي ربنا من حبه ومن مشاعره عايز يدي ربنا بانه يتخلى عن خطاياه عن انانيته اللي عايز يدي ربنا يديله بفرح اهو ده اللي ربنا بيلفت نظر الاجيال اليه لكن بالعافيه عمر ما العافيه بتوصل عمر ما العافيه بتوصل مش انك تيجي تفتح كتابك المقدس بالعافية اهو ناد وغصب عنا وخلاص او انك تقف تصلي اهو بس عشان نسد الخانة او عشان واحد ضميره ما يتعبوش لا خلي ضميرك يتعبك احسن الله ينظر لما يقدمه الانسان عن حب مش عن بخل مش عن اضطرار مش عن تشكك مش عن تردد لكن ربنا عايز تلك المرأة أو الأرملة المسكينة هي دي اللي بيفرح بيها لأنها فعلا بتحط حياتها كلها في إيدين ربنا عشان كده لما طلب قال يا ابني أعطني قلبك مش اديني فلوسك ولا اديني وقتك ولا اديني صحتك قال اديني قلبك قلبك ده كل الحياة عايز تدي ربنا اديله حياتك لكن تديله حتة ما ينفعش تقول لي طب قد ابتدي بديله حاجه حاجه اقول لك ماشي بس حط في ذهنك باستمرار انك في التدريج بتاعك لازم تحط انك توصل انك تدي كل حاجه لربنا ما تخافش ربنا مش امانه هياخد كل حاجه ويسيبك محروم بالعكس ده في عطائك لله هتختبر اعظم اختبار ان الغبطه في العطاء اكثر من الاخذ ان في غبطه غبطه يعني فرح سعاده انك هتبقى مشتاق ان انت تدي وتدي وتدي وتدي تدي لربنا كل حاجه مش تدي اللي بيطلبه ربنا العشر ولا الخمس ولا النص ولا تقعد تحسبها بالسحتوت مش ده اللي ربنا عايزه ربنا عايز قلب مفتوح بالحب ناحيته اسمع اسئلتكم كان في كذا سؤال عايز يتسال ايوه اتفضل لا لا لا ما كانش قدامها تمشي هو ما كانش تعرف المسيح خالص الماء هنا سؤال بيقول ان المرأة دي ما كانش قدامها غير انها تعمل كده ليه اللي يجبرها اه انت قصدك العبارة المسيح لا يغني غني ولا يشبع شبعان غنى المسيح للفقراء وشبع المسيح للجعان اه فالواحد يعمل فقير الواحد يعمل فقير علشان ياخد من المسيح لا هي الموضوع مش كده اه يعني المسيح ما يديش الا اللي حاسس انه محتاج لا ما هو المسيح دول كل دول اصل المشكلة احساس الانسان باحتياجه المرأة دي ما ادتش علشان تاخد لانها ما كانتش متوقعة ابدا انها تاخد حاجة المرأة دي ادت لانها بتحب بتحب لكن هي حياتها كلها كانت متكلة على ربنا اصل ساعات بقى يعني احنا بنعمل نصفين شوية يجي الانسان يقول طب انا هدفع العشور علشان ربنا يبعث لي اضعاف مضاعفه لا مش صح آه، اللي بي... اللي بيدي ربنا لا اللي بيدي ربنا علشان ياخد ربنا هيديله وتفتكر انك هتكسب يعني مثلا واحد بيحط في البورصة هو عايز يحط شوية عشان مستني هياخد اضعاف مضاعفة الموضوع مع ربنا ربنا بيكشف القلب عارف ايه اللي انت عايزه لكن ينبغي وانا بدي مش بدي علشان اخد انا بدي عشان بحب فرق كبير بين الاتنين ان العطية تبقى علشان الحب انما الكاتب اللي بيتكلم عليه ان المسيح ما يغنيش غني فعشان كده الواحد يبقى فقير او يحس بانه فقير او يطلب بر المسيح ده من اجل الاحتياج لان فعلا لو انا شاعر اني مش محتاج هاخد ازاي ما قال كده للراجل بتاع ملاك كنيسة اللاويديكيين تقول اني غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد ما انت ش... انت حاسس انك عندك اكتفاء طب هتاخد ليه هديك ليه اذا كنت انت عندك كل حاجة اي برضك انا قلت انا قلت مش هتحط الفلوس كل الفلوس اللي معاك عند ربنا اه لا انا ما قلتش كده خالص ربنا بيكشف الانسان من جواه انت نيتك ايه ما هو ممكن انا معايا 100 جنيه هروح احط 10 جنيه في الصندوق لكن كل اتكالي وثقتي على التسعين اللي باقيين انا ما دخلتش في علاقه مع ربنا انا ما زلت في علاقه مع التسعين جنيه فاهمني ازاي اللي طلبه ربنا من الانسان ان ما يبقاش فيه تعلق بشيء لكن قد يجي موقف من المواقف انا معايا 100 جنيه والمفروض ان انا ادي ال 10 جنيه وهبقي لنفسي 90 جنيه هصرف عليهم لكن شفت واحد في خطر محتاج ال 90 جنيه هديهم له صحيح مش كل مره هعملها كده لكن في وقت من الاوقات لاني مش متمسك بيها هديه كان في حد عايز يقول حاجه تاني ايوه طب ما هو طبعا ربنا بيقول كده عالمين ان تعبكم ليس باطنا في الرب ربنا ما يطلعش مديون لحد ابدا اللي بيقدم له حاجه ربنا بيديله مقابلها اضعاف اضعاف ايوه اه ما ينفعش حد يعمل كل حاجه في حياته بالعافيه لكن مش معنى ان انا بقول ان ما ينفعش يعمل بالعافيه ان مفيش تغصب لا في تغصب بس حتى وانا بتغصب من اجل الحب فاهماني ازاي اللي بيخليني اخطب نفسي ايه في الجهاد الروحي ان انا بحب لكن لو ما بحبش تغصب بالنسبة لي ده هيبقى لا شيء مجرد ان انا عايز احب انا ابتديت احب يعني في انسان بيسأل نفسه انا مش عارف ان كنت بحب ربنا ولا لا مجرد الانسان سأل السؤال ده يبقى هو ماشي في طريق محبة ربنا لان معنى انه بيسأل السؤال ده انه مهتم بمحبة ربنا ايوه الهانية دخل الكنيسة وعايز يدي وبيدي مبلغ كبير وده من فضلته هل ربنا يرفضها؟ لا انا ما قلتش ان ربنا هيرفضها لو كان قلبه بيدي بحب ومش متكل على الباقي اللي عنده لوقا 21 من عدد خمسة وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحف قال هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا فقال انظروا لا تضلوا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا لأنه لابد أن يكون هذا أولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاه لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبركم اقتنوا أنفسكم ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكور فلا يدخلوها لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم والمجد لله دائما أبديا أمين يمكن ده آخر حديث علني بيقوله السيد المسيح قبل الصلب وقبل ما ينهي حياته على الأرض بموته وبألامه وبقيامته وكان الحديث ده بيدور حوالين ثلاث محاور خراب الهيكل وخراب اورشليم ونهايه العالم والمسيح مزج حديثه عن خراب اورشليم وخراب الهيكل بنفس العلامات او بشبه العلامات ايضا اللي هتحصل في نهايه العالم ومجيء المسيح الداني للدينونة عشان كده الإصحاح ده بالذات اعتبر مسار نقاش كتير جدا بين الناس والناس كتيرة باستمرار عايزة تعرف امتى هينتهي العالم وامتى هيفنى هذا الوجود وامتى المسيح هيجي زي حتى التلاميذ ما سألوا المسيح قالوا له قول لنا امتى ده هيحصل وايه هي العلامة او ايه هي الدلائل او العلامات اللي هتشير ان ده الميعاد اللي انت محدده لان الانسان باستمرار عنده رغبة انه يتطلع الى المستقبل او اللي هيحصل في الاخر ايه او الى النهاية وخدوا بالكوا ان الانسان يحب يعرف عنده حب استطلاع عن النهاية لكن ما يحبش يستعد ليها يعني انا لو قلت لكم دلوقتي هكلمكم وهقول لكم امتى نهاية العالم كلكم تحطوا ودانكم وتسمعوا كويس وتصحصحوا لكن لو هكلمكم ازاي تستعدوا لنهاية العالم محدش هيدي اهتمام ويمكن احنا السنة دي هي سنة 2001 كتر الحديث عنها والتنبؤات والدراسات ان المسيح هيجي وهينتهي العالم في شهر ابريل اللي جاي ده سنة 2001 والدراسات كتيرة اتكلمت عن هذا الموضوع اعتمدوا على ظهور ضد المسيح او المسيح الدجال وكان في علامات ان هو اتولد سنة 68 1968 نتيجة حاجات معينة بعد حرب 67 ودخول اليهود لأورشليم وان هم ابتدوا يستقروا فيها مرة تانية فال... يعني الدراسات بتقول ان المسيح الدجال اتولد سنة 68 سنة 98 كان عنده 30 سنة بعد 98 نعد ثلاث سنين وتلت علشان هيبقى ليه نفس العمر اللي عاشه المسيح على الأرض عمر المسيح كان كام 33 وتلت ثلاث سنين وتلت بعد 98 99 2000 2001 في التلت الأولاني من سنة 2001 في عيد الفصح أو في عيد القيامة اللي جاي دهوت أنا ما بقولش إن ده صح أو غلط أنا ما أعرفش لأن المسيح قال بمنتهى الوضوح إن الساعة دي محدش يعرفها وقال في ناس كتيرة هتتكلم وانظروا لا تضلوا يعني ما تخموش في الحكاية دي لكن بقد ما يهمنا ان احنا نتكلم عن موقف استعدادنا لمجيء المسيح الثاني قد يجي دلوقتي قد يجي في عيد الفصح اللي جاي قد يجي بعد عشرين الف سنة جاية محدش عارف لكن المهم ان الانسان يبقى واعي وصاحي لحاجات معينة في حياته ان في نهاية ومحدش يقدر يكذب الموضوع ده في نهاية السؤال الثاني اللي لازم الإنسان يسأله لنفسه أنا موقفي إيه في النهاية دي حاجة مهما كان الإنسان ما يقدرش يتغافل عنها حدش يقول أنا لسه سن صغير أنا لسه أنا لسه أن الموضوع ده مش في حسابي لا محدش عارف النهاية بتيجي إمتى ويمكن العالم كل يوم مليان بحوادث أو بأخبار ان ناس كان غير متوقع لها على الاطلاق ان حياتها تنتهي وانتهت فالمهم في الانسان ان هو يبقى عارف ومحدد اتجاهه وموقعه ايه في النهاية هيكون رايح فين فعشان كده المسيح في هذا الاصحاح ابتدى يمارس وظيفته النبوية انه يتكلم عن النهاية او عن علامات نهاية هذا الدهر من خلال احداث قريبه هتحصل اللي هي خراب الهيكل وخراب اورشليم والاحداث دي اشاره لاحداث العظيمه النهائيه اللي هتحصل في خراب العالم وفي خراب الكون والناس الدارسين يعرفوا حاجه كده اسمها دورات الزمن دورات الزمن يعني ايه يعني الزمن بيفضل في حقبه تمشي فيه الاحداث وبعدين توصل لنهاية معينة وبعدين ترجع تبتدي من أول وجديد وتبقى حقبة تانية وتدور لحد ما توصل لنفس الإيه؟ النهاية. وده اللي بيتكلمه المسيح إن نفس العلامات اللي حصلت قبل خراب أورشليم وقبل خراب الهيكل هي نفس العلامات اللي هتحصل قبل نهاية العالم. عشان كده بيسموا ان الحديث بتاع المسيح في الاصحاح ده حديث اخروي اخروي يعني بيتكلم عن الاخرة او بيسموه بالتعبير اليوناني اسخاتولوجي لو فيكم حد بي- بي- بي- بيقرا كتب روحيه يعرف كلمه eschatology eschatology يعني ما وراء الحياه او الحاجه الاخرويات او العالم الاخر فهنا المسيح بيتكلم عن نفسه كبداية ونهاية أو كالألف والياء إن هو بداية كل شيء ونهاية كل شيء وبيعلن هذه النهاية للإنسان فبيقول وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحف هيكل اللي كان في أورشليم كان آخر تجديد ليه حصل في زمن هيرودس الملك وقعدوا يجددوا في الهيكل مدة 46 سنة مدة 46 سنة عمالين يبنوا فيه وكان الهيكل ده في جماله وفي ضخامته وفي عظمته وفي التحف اللي فيه شيء رائع لدرجة ان في مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس لما جه وكتب الت- التاريخ بتاع اليهود قال ان الهيكل ده كان يعتبر احدى عجائب الدنيا يعني يعتبر عجيبة في عظمته وضخامته ومجده يمكن اعظم من الاهرامات الاهرامات عظمتها في ضخامتها لكن ما فيهاش جمال لكن الهيكل ده كان ضخم وعظيم جدا وفي نفس الوقت كان فخم وفي من المجد والأبهة والتحف والروعة والجمال الشيء اللي فوق العقل لدرجة ان الحجر الواحد بتاع الهيكل كان حوالي أربعين ذراع وعرضه عشر أذرع وارتفاعه ست أذرع دي, دي حاجة ضخمة كبيرة جدا وكان ليه أبواب معمولة من النحاس الكورنثوسي اللي جاي من كورنثوس والنحاس ده بيلمع شديد اللمعان وضخم جدا ومزين بالذهب ومغشى برقايق من ذهب الابواب بتاعته وليه ابراج عاليه جدا معموله من الرخام ومن المرمل والاعمده بتاعته كل عمود كان تحفه فنيه لان كل عمود كان عباره عن هديه بتشهد بتعب وسخاء الاجيال اللي قدمت هذه التحف المعماريه وكان مزين بالتزيينة بتاعته بعناقيد العنب وكانوا يقولوا ان كل عنقود من العنب في حجم رجل معمول كل عنقود من الذهب الخالص في حجم راجل الزينة بتاعته فتخيلوا الهيكل لو رحتوا انتوا شفتوا جبل الهيكل دلوقتي في القدس عبارة عن جبل موجود وفي قمة الجبل ده موجود الهيكل فتخيلوا وفلسطين مشرقة الشمس باستمرار لما تطلع أشعة الشمس وتخبط في اللون الأبيض بتاع الرخام والمرمر وفي لون الذهب اللي موجود وتنعكس الأشعات دي منظر رائع جدا لا يتخيله إنسان حتى انكم عارفين ان طبعا احد ملوك الاردن حب يقلد نفس الفكره فعمل قبه الصخره جمع قبه الصخره ده راح كاسي القبه بذهب بحاول يقلد الفكره اللي كانت موجوده في الهيكل القبه دي لسه موجوده لحد دلوقتي لما تروحوا تشوفوا المنظر والشمس لما تخبط في القبه دي وانعكاس الشمس على الذهب منظر رائع جدا وجميل فكان ال- مع المسيح القوم او التلاميذ اللي كانوا موجودين معاه واغلبهم كان من الجليل فما كانوش بيشوفوا الهيكل كتير فلما جم وشافوا الهيكل بعظمته بمجده بضخامته بروعته قعدوا يقولوا المسيح شايف الجمال شايف التحف دهيت ففوجئوا بان المسيح بيقول لهم هذه التي ترونها العظمه والضخامه والفخامه دي كلها اللي انتم شايفينها ستاتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر وابتدى المسيح يتكلم عن خراب الهيكل وكأن المسيح عايز يقول إن الجمال والضخامة والعظمة والفخامة ما شفعوش للهيكل من الخراب ما شفعوش للهيكل من الخراب أصل ساعات الإنسان يحس كده إن يعني لو هو حاجة جميلة وحاجة رائعة وحاجة فخمة وحاجة عظيمة وعنده علم وعنده فلوس وعنده معرفة وعنده مواهب ان الحاجات دي ممكن تشفع له من انه ينتهي لا لا الفخامة ولا العظمة ولا الجمال يشفعوا للإنسان من انه ينتهي حتى لو كانت الفخامة والعظمة دي في شوية ممارسات حتى روحية مش بس عظمة مادية او بيتخيل ان ليه شوية عظمة روحية لانه بيعرف يصلي ولا بيعرف يصوم ولا بيعرف يخدم ولا بيعرف يعمل حاجة كل الحاجات دي ما تشفعش للانسان ولا للوجود حتى الكون ده بعظمته وبضخامته وفخم- وفخامته مش هيمنع من انه ينتهي عشان كده فوجئوا بان المسيح بيقول لهم كل اللي انتوا شايفينه ده لا يترك حجر على حجر الا وينقض وده فعلا اللي تم حرفيا سنة سبعين ميلادية ولحد دلوقتي كان في محاولات كتيرة جدا على مر الزمن لإعادة بناء هيكل أورشليم حتى بعد آه، ما دخول المسيحية وحتى ما بعد أن اليهود طردوا طردوا من أورشليم لكن كان باستمرار في محاولات لإعادة الهي... بناء الهيكل وكل المحاولات اللي اتحاولت على مدى الألفين سنة اللي فاتوا دول لإعادة بناء الهيكل كلها بقت بالفشل كل ما يبنوا تحصل زلزال يقع البناء يحصل أي حاجة يحصل حريق بحيث ان هم لحد دلوقتي مش قادرين يحطوا حجر على حجر لحد دلوقتي كلمة المسيح ما زالت موجودة حرفيا ان مفيش حجر على حجر قدر يتحط في الهيكل بتاع اورشليم ده هو المسيح اتكلم عن خراب الهيكل لانه كان يقترب من الصليب والصليب هو مكان الذبيحة الجديدة الهيكل ده كان مكان ذبايح العهد القديم وبمجيء المسيح خلاص ما بقالوش لازمة ما بقالوش وجود لا للهيكل ولا للذبائح اللي بتقدم في الهيكل فقال لهم كل اللي انتم شايفين ده ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض فهم بسرعة سألوه وقالوا له فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا امتى ده يحصل ونعرف ازاي ان هو ده الزمن اللي هيحصل فيه اللي انت بتقوله فقال انظروا لا تضلوا انسان باستمرار عايز يعرف الزمن ويمكن يحس ان الزمن ممكن يديله حماية لو عرفت امتى هموت يبقى هعمل اللي انا عايزه وقبل ما هيجي الزمن اللي انا هموت فيه ممكن ان انا اتوب او اقول لربنا سامحني لكن عمر ما الزمن الانسان بيقدر يحكمه وعمر ما الانسان يقدر بيرتب الزمن زي ما هو عايز حتى لو كان عنده من علامات او من معرفه السؤال اللي سألوه امتى وايه العلامات لان كان عندهم خلفية في العهد القديم ما من سفر من اصفار العهد القديم الا واتكلم عن حاجة اسمها يوم الرب يوم الرب ده اليوم اللي هيجي فيه ربنا مفيش سفر من اصفار العهد القديم الا واتكلم عن يوم الرب فاليهود كان في اعتقادهم ان الزمن اللي احنا بنعيشه على الارض مقسوم لنصين الزمن الحاضر وده عبارة عن زمن فيه شر وفساد وفيه خراب وفيه دمار ده النص الأولاني والنص التاني اسمه الزمن الآتي أو الدهر الآتي وده هيتميز بالفرح وبالنصرة وبالراحة وبالسيادة كان شعب إسرائيل بيتخيل هذا ان الزمن الحاضر هو زمن ألم وضيق لكن الزمن اللي جاي هيبقى زمن فرح ونصرة حتى الزمن اللي موجود على الأرض مش اللي في السماء لا ده كان بالنسبة لهم وكانوا مستنيين يوم الرب علشان ينتقلوا من يوم الشر والفساد والألم إلى يوم الفرح والنصرة والخلاص وقالوا ان بيفصل الزمنين يوم واحد اسمه يوم الرب واتكلموا بقى ب- باستفاضة كبيرة عن يوم الرب ده انه هيبقى يوم اضطراب ويوم معاناة ويوم ألم وضيق شديد جدا وانه اليوم ده هيجي يوم فجأة محدش يعرفه لكن بعد شدة هذا اليوم الناس هتنتقل الى س- سعادة وفرح وسرور وده اللي كان في ذهن التلاميذ لما سألوا امتى هيكون اليوم ده اللي هو يوم الرب اللي فيه هنتنقل بقى من حالة الفقر ومن حالة التعب ومن حالة الفساد إلى حالة الفرح والنصرة والغنى والمجد فالمسيح ابتدى قال لهم انظروا لا تضلوا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو لأن يوم الرب ده كان عارفين إنه اللي هيحققوا المسيا المنتظر فالمسيح قال لهم إن في كتير هيجوا يدعوا إن هم المسيا وإن الزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم ما تروحوش وراهم لأن الشيطان هيحاول يعوق ان الانسان يبقى واعي لمجيء المسيح الحقيقي بطرق كتيرة جدا فهنا ادعاء النبوة وادعاء ان الانسان عارف الاخبار وعن انه عارف الزمن وانه ممكن ناس تيجي تتكلم باسم المسيح ان كل الحاجات دي عبارة عن ازعاجات من الشيطان علشان يطمس معالم الحقيقة اللي هتيجي في وقتها وان الناس تنشغل بمجرد معرفة سطحية وحب استطلاع وتنشغل عن الموضوع الاساسي ان هي تكون مستعدة فعلا مرار حب الاستطلاع يغطي على استعداد الانسان لمجيء المسيح لكن هم سألوا سؤال ايه العلامات يا رب فالمسيح ما خباش المسيح ابتدى يعلن فلا تذهبوا وراءهم فإذا سمعتم بحروب وقلاقل قال لهم في الأول هتسمعوا عن أخبار حروب وعدم استقرار في الشعوب إن الناس هتقوم تحارب بعضيها بعض ابتدى في الأول يحط علامات هتحصل على الأرض بتوري إن في اضطراب في الأرض وعدم استقرار واول خبر خبر الحروب هتسمعوا عن اخبار حروب لكن لا يكون المنتهى سريعا مش معنى كده ان النهاية جت لكن لسه في وقت ثم قال لهم تقوم امة على امة ومملكة على مملكة شعب يقوم على شعب واعتقد ان اللي بيتابع اخبار الخريطة العالم مفيش منطقة في الارض الا وفيها حرب وفيها اضطرابات وفيها قلاقل حتى ما بين الاقليات والاغلبيات وبين التطهيرات العرقية في كل مكان من اول امريكا لحد افقر منطقة في افريقيا في الشرق الاقصى في الشرق الادنى في الشرق الاوسط في الغرب حتى اوروبا ما سلمتش من حروب في كل مكان في حروب فاليوم هتسمعوا باخبار حروب ومش هتسمعوا بس لكن هتشوفوا حروب وبعدين بيحدد لهم علامات تانية زي الزلازل وزي الاوبئة والمجاعات دي الاضطراب اللي هيحصل في الارض ان الارض هتكون مضطربة ما فيهاش استقرار ولو هتلاحظوا ان كل ال- العلامات اللي المسيح ذكرها سواء الحروب او الزلازل او الاوبئه او المجاعات كلها مرتبطه بحاجه واحده بس ايه هي الناس بتحارب بعض ليه ليه يعني ليه بتحارب بعض عشان بتحب بعض بتكره بعض طب وليه بتكره بعض خطيه سبب الحروب الخطية الخطية هي اللي بتخلي فيه صراعات وبتخلي فيه كراهية بين الناس بعضيها وبعض ان كل واحد بيدور على الانا وعشان يدور على الأنا بتاعته لازم يدوس على غيره مش بس على مستوى الأفراد على مستوى الشعوب وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الكون كله إن الحروب اللي بتحصل دلوقتي وبردك الحروب دي حصلت قبل خراب أورشليم لأن كان في هذا الوقت في قلاقل في كل العالم وقامت حرب عظيمة جدا ما بين اليهود وما بين روما ففي دورات الزمن بنسمع كل أجيال إن في حروب وإن شعب بيقوم على شعب ومملكة بتقوم على مملكة لكن المسيح بيقول لا يكون المنتهى سريعا ده لسه بداية أوجاع الأرض ومخاط الأرض علشان تولد النهاية تعرفين المرأة قبل ما تولد بتمر بساعات كتيرة جدا من المخاض أو من الوجع أو من المغص أو من التألم علشان تقدر توصل للنهاية الأرض نفس الوضع هتتألم باضطرابات وأول هذه الاضطرابات أخبار حروب لكن الكلمة الجميلة اللي بيقولها المسيح لا تجذعوا لأنه لابد أن يكون هذا يمكن الناس كلها بتخاف من الحروب وبتجزع وبتفزع ولو حصلت حرب نووية ولو حصل انشطار نووي والرؤوس النووية ايه اللي هيحصل وايه مصيرنا وكل شوية سينما عمالة تنزل افلام وتتخيل ايه اللي هيحصل في الحرب النووية والدمار والتشويه واللي واللي واللي فالناس كلها عمالة تخاف لكن كلمة المسيح لولاده ما تخافوش لأنه لابد أن يكون هذا بالعكس ده يخليكم ان انتوا ايه تطمنوا اكتر لانكم بتعرفوا ان النهاية بتقترب وتكون زلازل عظيمة في اماكن زلازل يعني الارض مش مستقرة تعرفين الزلزال بينشأ نتيجة تحرك قشرة الارضية واعتقد ان ما بيمرش اسبوع الا وبتسمعوا بزلزال مدمر في اي منطقة في مناطق العالم عدم استقرار حتى الزلازل دي ليها ارتباط بالخطية ما هي الخطية هي اللي بتدي عدم استقرار في حياة الانسان هي اللي بتهز كيان الانسان ومع تزايد الخطية هتزداد الحروب وهتزداد الزلازل حتى ان دلوقتي بيتعجبوا ان كان في مناطق في الارض بيسموها حزام امن من الزلازل مش ممكن تحصل فيها زلازل مصر كان فيها هذا الحزام الامن ابتدت تحصل فيها ومجاعات واوبئه مجاعات حاله من الجوع في نشرات الاخبار كل يوم بيورونا المج... حاجه عجيبه جدا المجاعات بتحصل في افريقيا بالرغم مثلا ان لو تسمعوا اليومين اللي فات موزمبيق غرقانه بفيضانات بميه لكن مع هذا فيها مجاعه الناس بتفتكر ان المجاعه بتحصل من التصحر ان ما يلاقوش ميه لا ده ممكن الميه نفسها تعمل مجاعات مجاعات في كل مكان وهتحصل وتشتد المجاعات دي اكتر مع اتفاقيات الجات والعولمه والحاجات اللي عماله تيجي لان كل الحاجات دي بتخلي الناس تحس ان الكبير هياكل الصغير الصغير مش هيبقى له كيان وايضا الجوع حاله بتدل على الخطيه لان الخطيه هي عباره عن احساس بالجوع الانسان بيغلط ليه لانه شاعر بجوع باحتياج معين سواء ايا كان نوع هذا الاحتياج واوبئه أوبئة يعني أمراض بتنتشر بسرعة عظيمة جدا ودلوقتي ما أكتر الأوبئة مش بس الإيدز وغيره اللي عمال يزداد بأعداد متزايدة لكن جنون البقر والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع دلوقتي أخبارها بتتنشر بسرعة البرق وهي نفسها كمان بتنتشر من سرعة البرق والناس خايفة حتى في الدول المتقدمة ابتدوا يقعوا تحت سلطانها مش قادرين عليها مع تزايد الخطية تزداد أيضا الأوبئة لأن الخطية هي مرض الخطية هي عيا هي وجع هي وباء فالارض غير مستقرة وايضا السماء غير مستقرة عشان كده يقول وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء الناس هتشوف حاجات عجيبة في السماء تخوفها ثقب الايزون ده اللي كل الناس خايفة منه دلوقتي اصطدام المجرات والكواكب بعضيها ببعض مخاوف عظيمة والإنسان ابتدى يتخيل ويحط أفلام ويعرض ويشوف ويزداد الرعب كل يوم أكتر وأكتر دي العلامات اللي المسيح قالها ونفس العلامات دي حصلت قبل خراب أورشليم والهيكل وهتحصل أيضا بصورة أخرى قبل نهاية العالم وكأن بالظبط واحد واقف كده من بعيد وشايف قدامه جبال كتيرة كل جبل كده لو بص لقمم الجبال دي يتهيأله ان كل قمة لازقة في التانية او ان القمم دي قريبة من بعض لانه واقف من بعيد شايف الكل قريب من بعض لكن لو جه قرب هيلاقي ان في مسافة كبيرة جدا بين كل جبل والتاني يعني تخيلوا منظر واحد واقف وبيبص القمم جبال يتهيأله ان القمم دي قريبة ان النهايات دي قريبة لكن في وقت لما هيجي ويعيشها او يخش جواها هيلاقي ان في وقت كبير او فاصل كبير ما بين قمم الجبال دهيت قال لهم دي العلامات اللي انا بقولها لكم اللي انتوا عايزين تعرفوها لكن اهم من ده وقبل هذا كله ده المسيح بيكلم الناس اللي هم خاصته اولاده يقول قبل كل ده ما يحصل هيحصل لكم انتوا حاجات معينة خدوا بالكم منها ايه اللي هيحصل لكم يلقي يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وتساقون امام ملوك وولاه لاجل اسمي وده اللي حصل فعلا قبل خراب اورشليم الكنيسه الاولى كانت كنيسه مضطهده اليهود اضطهدها والرومان اضطهدوها انتم تلاميذي وخاصتي قبل ما يحصل هذا الخراب هتضطهدوا هتتعبوا هتتعبوا هيسلموكم امام مجامع تحاكموا قدامها وسجون تسجنوا فيها وتساقون امام ملوك وولاه تتعذبوا لكن ما تخافوش كل ده هيكون من اجل اسمي وانا مش هنسى هذا لكن هحول كل ده الى خلاصكم او الى شهادة ليكم وده بردك المتوقع في نهاية العالم ان ابناء الله هيقعوا في الضيقة العظيمة او في الالم او هيقعوا تحت الاضطهاد قد لا يكون اضطهاد جسدي يعني مش هيمسكونا ويضربونا بالكرابيج ويحطونا في النار ويقطعوا رقابينا بالسيف لكن قد يكون اضطهاد معنوي لان هيجي وقت اللي ما لهوش علامة الوحش او سمة الوحش مش هيعرف يعيش اللي مش هيخضع لنظام العالم ونظام الشيطان مش هيقدر يعيش لا هيلاقي ياكل ولا يشرب ولا الناس هتعامله ولا هيقدر يجاري الكون اللي موجود دهوت والعالم اللي منحدر ناحية الشر وده اللي بيحصل في العالم حاليا ان الكل عمال ينحرف ينحدر ينحدر ناحية التدني ناحية الشر ناحية الغيبيات وهيبقى في نظام عالمي مسيطر على العالم كله اللي مش هيتجاري معاه مش هيقدر يعيش هيبقى في ضيقة عظيمة وهيبقى السؤال المطروح قدام الإنسان هتتمسك باسم المسيح وتتعب وتتعب حتى الموت ولا هتنكر اسم المسيح وتجاري العالم عشان تعيش وتتمتع بحياتك اللي موجودة على الأرض الحتة دي حتة مهمة جدا لكل إنسان عايز يمشي ورا المسيح عندك استعداد إنك تتألم من أجل اسم المسيح بس عايزكم تحطوا خط كبير تحت كلمة من أجل اسمي لأن احنا ساعات بنتألم مش من أجل اسم المسيح احنا ساعات بنتعب من اجل ذاتنا ومن اجل غلطاتنا ومن اجل تكاسلنا ومن اجل وحشتنا لا المسيح بيتكلم على ان انسان هيتعب ويتألم لكن من اجل ايه اسمه مش كل حاجة احنا نعكها ونقول اصل عشان انا مسيحي لا ما تبقاش غلطان وما تبقاش انسان غير امين في حياتك وتقول اصل ده من اجل ان انا مسيحي فيقول ذلك لكم شهادة يتحول الوجع او الضيق اللي هتعانوه ده الى حساب رصيد ليكم شهادة ليكم شهادة ليكم يعني شهادة ان انتوا كنتوا امنة حتى النفس الاخير وانتوا مش بس انا بشهد لكم على امانتكم ان انتوا كنتوا امنة حتى انكم كمان شهدتولي يعني خدوا بالكم الانسان بيشهد لربنا وربنا بيشهد للانسان ده يتحول رصيد للانسان شهادة ان الانسان بيتمسك حتى النفس الاخير انه يشهد لله والله من اجل امانة الانسان يحط له ان دي شهادة شهادة يعني حسن سير وسلوك زي ما بيقولوا لما الانسان يقدم شهادة حق للمسيح فيقول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا فبيقول طمنوا قلبكم وتطمنوا وما تشيلوش هم انتم لما هتتقدموا قدام محاكم هتقولوا ايه وتدافعوا عن نفسكم ايه ايه لاني انا الكفيل بالدفاع عنكم وده اللي حصل فعلا مع التلاميذ بعد قيامة المسيح لما كانوا بيجروهم ويحاكموهم وان هم يتألموا من اجل المسيح كان الروح القدس هو اللي بيدافع عنهم هو اللي بيحتج هو اللي بيديهم نعمة شوفوا محاكمة بولس ومحاكمة بطرس ويوحنا في سفر اعمال الرسل ازاي فعلا ربنا كان امين في ان الناس اللي تمسكت بيه وقف معاهم ومجدهم وقف معاهم وكرمهم وعظمهم ودافع عنهم لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا لاني انا اعطيكم ثمن وحكمة هديكوا الكلام اللي تتكلموه محدش من المسيحيين كان قبل ما بيروح المحاكمة بتاعته بيجهز الدفاع بتاعه ويقعد يوضب طب انا هقول ايه وادافع عن النقطة دي ازاي وهرد ازاي ما كانش بيعمل كده خالص كل اللي كان بيعمله الانسان المسيحي هو انه باصص لمسيحه وفي اللحظة المعينة كان هو الله بروح القدوس بينطق فيه بولس وقف قدام فيليكس وقدام اغريباس وقدام برنيكي وقدام ملوك وولاه كتيرة وكان هو اللي بيتكلم من غير ما يوضب حاجة لكن الروح كان بيتكلم فيه لدرجة ان بولس كان احيانا يرعب اللي بيحاكموه واحد متأيد متكتف كان يخوف الوالي فيليكس اللي كان واقف يحاكمه بكل قوته وبكل سلطانه لان روح ربنا هو اللي كان بيتكلم فيهم لا يقدر جميع معاندوكم معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها وسوف تسلمون من الوالدين والاخوه والاقوياء والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم وهنا حتى القريبين جدا منهم بالجسد وبالمشاعر والعواطف هيبقى فيه ضيق لانهم هيتخلوا عنهم ومش بس هيتخلوا عنهم ده ممكن يسلموهم للايه للموت لان طالما اختلفوا ناس قبلت المسيح وناس رفضت المسيح هيبقى فيه تعرض للناس اللي قبلت المسيح ان هم يتركوا من الاهل والاقرباء والوالدين حتى والاصدقاء والاخوه كل دي ضيقات مش بس ضيقات جسدية لكن أيضا ضيقات نفسية وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي لأن اللي بيرفضوا المسيح مش ممكن يقبلوا حد بيقبل المسيح لكن شوفوا الوعد الجميل ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك شعرة من راسك مش هتهلك الشعرة دي أبسط حاجة الشعرة دي اللي بتقع لوحديها من غير ما حد يوقعها المسيح يقول لا تهلك أنا عايزكم كده تصحصحوا معايا وتقولوا إيه معنى الآية دي مش المسيح قال شعرة من رؤوسكم لا تهلك ألا أمال الناس اللي استشهدت وماتت على اسم المسيح ده ما فيه رسول من الرسل إلا ومات يمكن ما عدا يوحنا إيه معنى بقى يبقى المسيح بيقول كلمة كده في الهوا شعرة من رؤوسكم لا تهلك يعني إيه ها إيه الحياة الأبدية يا مالها مال الشعرة بالحياة الأبدية قصدكم الهلاك الابدي كويس ها حد عايز يقول حاجه تاني ان ليها قيمتها ان حتى الحاجه البسيطه اللي انت بتقدمها من اجل المسيح دلوقتي ليها قيمتها في الابديه ماش هتهلك الهلاك الابدي عشان كده ما هواش يقصد ان المؤمنين لن يصابوا باذى وان كان في مرات كتيره جدا من ال... استشهدوا بنشوف ان هم كانوا يوصلوا الى حد الموت ويخرجوا من ايه من الموت احياء كانوا يرموهم في اتون النار ويطلعوا من النار عايشين كانوا يحطوهم في الهمبازين ويجي ملاك الله يشفي كل جراحاتهم لكن المسيح ما كانش يقصد الهلاك الجسدي لان سواء كده او كده هم ليهم الموت كطريق هيعبروا فيه سواء ماتوا باستشهاد او ماتوا على سرايرهم في نهاية للانسان لكن اللي بيقصده المسيح ان هم لن يصابوا بالضياع الروحي او بالهلاك الابدي لانهم محفوظين في ايدين ربنا اقل الاشياء اللي ملهاش يمكن قيمة لكن المسيح بيقدرها طالما هي بذلت من أجل المسيح مش هتروح عبث ومش هتضيع بدون فايدة عشان كده ده كان وعد المسيح ان حتى الحاجة البسيطة اللي هتقدموها مش هتهلك مش هتفنى مش هتضيع وبعدين يقول لهم بصبركم تقتنون او اقتنوا انفسكم بيحط لهم الطريق ان ما قدامش الانسان المسيحي الا طريق واحد بس اللي هو طريق الصبر وبالصبر الانسان بيقتني نفسه او بيشتري نفسه زي ما بيقولوا الصبر يعني حاجتين احتمال وانتظار الصبر من جهة الزمن واحد يقول انا هصبر يعني ايه هستنى فمن جهة الزمن الصبر يعني الانتظار طب ومن جهة الضيقات يعني الاحتمال ان الانسان يحتمل فهنا الاحتمال والانتظار هم الطريق للانسان ان هو ينجي نفسه من الهلاك الابدي عشان كده يقول اقتنوا انفسكم مش اقتنوا اجسادكم لأن النفس دي هي أغلى حاجة في الكيان البشري لأنه إيه اللي هينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو إيه اللي ياخده الإنسان أو يديه الإنسان فداء عن نفسه عشان كده المسيح قال هذه النصيحة للإنسان إنك اقتني نفسك بالصبر انتظر ما تقعدش مستعجل احتمل ما تقعدش متذمر لكن ثق اني انا معاك واني انا بعد لك شيء عظيم جدا فهنا المسيح حط العلامات اللي هتيجي ونقدر نلخصها ان في عنصر للضلالة هيبقى موجود ناس كتير هتيجي تضل الاخرين دي اول علامة من علامات المجيء التاني الضلال تاني علامة من علامة المجيء التاني الاضطراب سواء في الارض او في السماء ان الارض مش هتبقى مستقرة نتيجة الحروب القلاقل الاوبئة المجاعات الزلازل ثالث علامة علامة الاضطهاد ان اللي هيعيشوا مع المسيح يكونوا مضطهدين ورابع علامة ان بسبب كثرة الاثم والخطية ان الخطية عمالة تزداد والعثرة عمالة تزداد وهيقول العبارة دي لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين يعني من كتر الخطية ناس كتيرة هتفطر في محبتها لأنها هتجري ورا الخطية ورا الشهوة وتلاقي ان المسيح بيكرر في الاصحاح ده هو كلمة كثيرين كتير هيضل كتير في اضطرابات كتيرة في حروب كتيرة في اوبئة ومجاعات كتيرة في اسم عمال يزيد ويكتر لان هي دي العلامات اللي المسيح حطها قدام مجيئه التاني بصبركم اقتنوا انفسكم وابتدى المسيح يرجع يكلمهم عن الاحداث القريبه اللي هتحصل اللي هي احداث خراب اورشليم بيقول متى رايتم اورشليم محاطه بجيوش فحينئذ اعلموا لو لقيتوا اورشليم محاطه بجيوش عشان تحاربها افهموا ان الوقت قريب وده اللي حصل فعلا سنة 66 ميلادية ان جه القائد تيتوس الروماني وحاصر اورشليم بجيوش ورفع عليها النسر الروماني اللي فهم العلامة دي المسيحيين اللي كانوا موجودين فنفذوا كلام المسيح يقول فحينئذ يعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكور الكور يعني القرى لا يدخلوها أول ما تلاقوا العلامة دهيت إن أورشليم محاطة بجيوش اهربوا منها اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح رفضوا إن هم يسيبوا أورشليم وقالوا مش ممكن أورشليم تسقط المسيحيين فهموا العلامة وفعلا سابوا أورشليم ومنطقة اليهودية كلها عشان كده في حرب السبعينية اللي تمت سنة سبعين ميلادية لأن فضل الحصار من سنة ستة وستين لحد سنة سبعين المسيحيين كلهم كانوا سابوا أورشليم عشان كده ما فيش حد من المسيحيين مات في خراب أورشليم سنة سبعين لأنهم خدوا العلامة من المسيح وسمعوها بينما اليهود اللي كانوا رافضين المسيح رفضوا يسيبوا اورشليم فمات منهم في الحرب دهيت 2 مليون يهودي واتأثر منهم كعبيد 97 ألف يهودي دي الإحصائيات اللي بيأرخها المؤرخ بتاعهم اللي اسمه يوسيفوس اللي عاصر هذه الحرب فهموا المسيحيين وصدقوا وشافوا من العلامة طريق للنجاة لكن اللي رفض المسيح ما كانش ليه علامة للنجاة وعلى فكرة في نهاية العالم أيضا أورشليم ستحاط بجيوش والمتتبع أخبار العالم أن بؤرة الصراع في العالم كله هو أورشليم بؤرة الصراع كله في العالم أورشليم ولعلمكم اورشليم مش بس مركز العالم يعني حضاريا او صراعيا او دينيا لا ده اورشليم مركز العالم جغرافيا جغرافيا ايضا كل الصراعات وكل السياسات اللي بتترسم كلها بتدور حوالين اورشليم عشان كده كعلامه المسيح حطها ان اورشليم هتبقى محاطه بجيوش لأن هذه أيام انتقام العلامات دي بتدل على إن في يوم انتقام جاي في يوم دينونة جاي ليتم كل ما هو مكتوب كل ما هو مكتوب فين ها في الأنبياء بتوع العهد القديم وفي اللي قاله المسيح إن في يوم انتقام بس خدوا بالكم الانتقام ده مش من ربنا ربنا غير منتقم الانتقام ده ربنا ما انتقمش عشان يتشفى في اليهود او يتشفى في اورشليم او هيتشفى في الناس اللي رفضوه لا الانتقام ده هيجي نتيجة حاجة واحدة بس ان الناس دي رفضت ربنا ولما رفضت ربنا ربنا رفع يد الحراسة عنها ربنا رفع يد العناية عنها لأنها رفضته فسقطت فريسة في يد أعدائها وأعدائها هم اللي هينتقموا منها مش ربنا عشان كده اللي بيدقق في قراية العهد القديم بالذات يلاقي إن في حاجة عجيبة جدا ان في خيط موجود واصل العهد القديم كله من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر الخيط ده اللي بيعدي من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر في العهد القديم بيجي يتضح فجأة كده في خراب اورشليم وفي خراب الهيكل الخ... الخيط ده بيتكلم على ان اورشليم دي والهيكل اللي رفضت المسيح لابد انها توصل للخراب اقروا اي سفر هتلاقوا فيه نبوات عن خراب الهيكل وعن خراب اورشليم اللي رفض المسيح اي اصحاح اي سفر هتلاقي الخيط ده موجود فيه ان في دينونه دينونه وعقاب للنفس اللي هترفض المسيح مش لان ربنا هيتشفى منها لكن لان هي رفضت ربنا رفضت رجائها رفضت عنها رفضت خلاصها رفضت حياتها العقاب مش ان ربنا بيتشفى لكن العقاب هو نتيجة اختيار الانسان انه مش عايز الحياة مش عايز الخلاص مش عايز الرحمة مش عايز الغفران فهنا الخيط ده يمشي من اصحاح لاصحاح ومن سفر لسفر عشان يحكم في النهاية بخراب أورشليم شفتوا معانا في سفر أشعية في سفر أرمية في سفر حسقيال في سفر التثنية في سفر اللويين في سفر الخروج ما من سفر في العهد القديم إلا ويتكلم عن خطورة رفض الله في حياة الإنسان وخطورة عدم وجود الإنسان تحت يد الله العالية عشان كده لما تيجوا تشوفوا خراب اورشليم اللي تم سنة 70 ميلادية اورشليم دي ما خربتش نتيجة ظروف اقتصادية ان اقتصادها اتهز ووقع فجاعت ولا خربت نتيجة ظروف سياسية ولا خربت نتيجة ظروف حربية لكن خربت نتيجة حاجة واحدة بس انها فقدت علاقتها بربنا تاريخ معاملات اورشليم مع الله بيشهد بيشهد عليها ان في قضيه مرفوعه من تاريخ ايامها حتى من اول ايام موسى لحد ايام المسيح ان اورشليم دي باستمرار كانت ترفض معامله الله وترفض خضوع لله وانها تتمتع بحمايه ربنا عشان كده لو تاريخ حياه الانسان بيشهد انه باستمرار الانسان رافض لمعاملات الله الانسان ده في خطر انها طول حياتها على الارض في معاملتها كانت رافضة ومتذمرة وغير خاضعة لحماية الله والعمل الله والمحبة الله عشان كده هو انذار الله بيضعه قدام الانسان عشان يقدر يدرك هذه الحقيقه ان هو محتاج لوجود ربنا في حياته لان هذه ايام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب ويل للحباله والمرضعات في تلك الايام مش معنى الحباله والمرضعات دي المسيح قال ويل ليهم دول تفتكروا ليه ايه اللي بيميز المرأة الحامل والمرأة المرضعة ايه الطفل ده ماله حاجتين شايلة انها نفس شايلة المرأة الحامل دي شايلة والمرأة المرضعة شايلة في حمل عليها وان الحمل ده ما نضجش بعد الطفل ده ما اكتملش النمو عشان كده بيقول ويل الانسان اللي هتيجي عليه تلك اللحظة وهو مثقل باحمال وان الطفل بتاعه ما نضجش طبته ما كملتش طبته ما هياش حقيقية ما وصلش لحد النضوج ويل هذا الانسان لانه هيبقى موقف صعب جدا ويمكن في انجيل معلمنا متى كتب آية تانية لطيفة قال صلوا لكي لا يكون هربكم لا في شتاء ولا في سبت طب ليه ما تهربوش في الشتاء الشتاء ده عبارة عن ايه برد في برودة ان ما يجيش الوقت ده عليك وانت في برودة روحية وانت انسان فاتر وانت انسان كسلان مستسلم لتقل الجسد والرغبات الجسد والنوم الجسد طب وسبت السبت ده وقت الراحة بتاع الانسان وقت الراحة بتاعت الانسان الانسان ما بيبقاش عنده استعداد انه يتعب يجري يهرب فعشان كده لان لو وقت الراحة اللي مفروض الوقت ان انا استريح فيه يعني انا مش قادر اعمل حاجة صلي ان ما يجيش الوقت عليك ده وانت مش قادر تعمل حاجة لكن صلي ان الوقت ده يجيلك وانت قادر انك تعمل حاجة عشان كده قال لهم ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض والناس اللي متمسكة بالأرض والناس اللي تقلت بالأحمال اللي عليها وتحت ثقل الجاذبية الأرضية متمسكة بالأرض الناس المرتبطة بالشهوات بتاعتها اللي على الأرض بالرغبات بالعلاقات بتاعتها اللي على الأرض بالممتلكات بتاعتها على الأرض ضيق عظيم لكن الانسان اللي اتعلم انه يخفف احماله ويبقى انه صحيح عايش على الارض لكن مش مرتبط بالجاذبية الارضية مش شدال تحت حاطط باستمرار اشتياقاته وتطلعاته ناحية السماء الانسان ده هيقدر يفك يطلع يهرب يختطف يطلع على السحاب لكن اللي رابط حياته كلها بالارض وما في الارض هو الانسان ده اللي بيبقى موقفه صعب وسخط على هذا الشعب في غضب على هذا الشعب اللي ساكن على الارض في النبوة المباشرة كان المسيح يقصد على شعب مين اليهود وده فعلا اللي حصل لهم وعلى مدى اخر الاجيال سخط على هذا الشعب المتمسك بالارض يقعون بفم السيف زي ما قلت لكم في الحرب السبعينيه اتنين مليون يهودي ماتوا السيف كلهم ببقه ويسبون ويسبون الى جميع الامم يتشتتوا كعبيد اتباع منهم سبعة وتسعين الف واحد عبد واتنطوروا بقى في كل الارض يمكن في سبي بابل لما اتاخدوا اغلبهم راح الى مدينة بابل لكن بعد سنة سبعين ميلادية ما راحوش منطقة معينة راحوا مصر وايران وراحوا اثيوبيا وراحوا اوروبا وراحوا في كل مكان اتشتتوا في كل الامم وتمت نبوة المسيح بحذافيرها الى جميع الامم اما اورشليم تكون مدوسة يداس عليها اورشليم دي كانت في العهد القديم مدينة الملك العظيم المدينة المقدسة مدينة الله لكن اورشليم ستكون مدوسه من الامم يعني ايه يعني الامم هم اللي هيتسلطوا عليها لحد دلوقتي 2000 سنه والامم سواء العرب او قبل العرب الرومان او غيرهم او حاجات تانية ظهرت في اوقات معينه شعوب كتيره فضلت اورشليم مدوسه من الامم تحت سلطان الامم اليهود اليهود ما كانش ليهم اي سلطان على اورشليم الا لما دخلوها سنة 67 ميلادية سنة 1967 ميلادية عشان كده بقول لكم التاريخ ده ليه بيرتبط بميلاد المسيح الدجال سنة 68 ميلادية لكن لحد دلوقتي سلطة اليهود على اورشليم مش كاملة فقال انها هتكون مدوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم لحد ما يتم زمن الامم حكم الامم عليها كلمة حتى تكمل ازمنة الامم ليها معنيين ان الامم هتملك على اورشليم لكي ما تتمم مقاصد الله الانتقامية من اورشليم اللي رفضت الهها وبرضك زمن الامم ده هو زمن قبول الامم لبشارة الانجيل والشخص المسيح ان لما كل الامم تعرف المسيح وتقبل زي ما بولس الرسول بيقول في رومية 11 ان القساوة حصلت جزئيا لاسرائيل يعني اسرائيل تقصى ورفض مرحليا او جزئيا الى ان يدخل ملك ملء الامم لحد ما الامم تخش في الايمان بالمسيح وده اللي حصل ان لما اليهود رفضوا المسيح احنا الامم قبلنا مين المسيح لحد ما تكمل كل الشعوب اللي هتقبل المسيح وينتهي زمن الامم او ازمنه الامم ويبتدي يجي علامات المجيء الثاني اللي هتعلن باستفاضه كبيره جدا عن مقدم السيد المسيح لكيما يكون النهايه الاخيره والحتميه فهنا تكون اورشليم مدوسه من الامم حتى تكمل ازمنه الامم ان الامم تتمم مقاصدها مقاصد الله في اورشليم وان هي تقبل الايمان وان هي تعرف شخص المسيح وبعد كده زي ما بالنبوات بتقول شعب اسرائيل يقبل المسيح ويقبله كمخلص ويعرف شخص المسيح بقية العلامات دي اللي بيكملها السيد المسيح في بقية الإصحاح في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده أو في الجزء ده أيوة اتفضل مراحم ربنا هتفضل لحد آخر الأيام طول ما في إنسان واحد في العالم بيتوب وعايز يتوب ويرجع ويتغير الله لن يأتي بالدينونة لحد ما هيبقى في العالم او في الكون كله ما حدش هيتوب دي اللحظة اللي هيجي فيها المسيح للدينونة ماشي ايوه المسيح الدجال هو بيسموه انتي كرايست يعني كل ما هو ضد المسيح قد يكون شخص قد يكون دولة قد يكون اختراع قد يكون مبدأ قد يكون الكمبيوتر قد يكون الانترنت قد يكون اي حاجة هي ضد المسيح لحد دلوقتي مش معروف مين هو هذا الانسان الاثيم اللي هيستعلن لكن قد يكون موجود في وسطينا واحنا مش دريانين نسمع يا جماعة رقم ستة ستة ستة انت عارف رقم ستة ده يرمز الى النقص اقل من الكمال اقل من, أقل من سبعة وستة ده يرمز لحاجة تانية غير النقص الانسان لان الانسان مخلوق في اليوم السادس فرقم ستة ستة هو ان الانسان هيفضل متمسك بكينونته بذاتيته بالرغم ان ذاتيته ناقصة والعلامة اللي هتتحط ان الانسان هيفضل متمسك بذاته مش قادر يقبل عمل الله في حياته فهمني ازاي بالرغم انه متمسك بذاته ذاته دي ناقصة مش هتقدر توصله الى الكمال عشان كده اللي عليه علامة الوحش مش هيقدر يدخل السماء ليه لانه مش قادر يوصل للكمال وزي ما تعرفوا بلغة الارقام ان رقم الوحش او المسيح الدجال ثلاث ستات طب ورقم المسيح كام لا رقم المسيح كام قلتها مرة قبل كده ثلاث تمانيات تمانية تمانية تمانية زي ما انتوا عارفين ان اليهود واليونانيين كل حرف عندهم ليه رقم يعني مثلا رقم شمت حرف شمت اسف شمت ده يعني رقم ثلاثة رقم ميت بالقبطي رقم عشرة حرف ميت او حرف اليوتا
يساوي عشرة اللي هو زي الاي بتشوفوه في اليوناني زي حرف الاي بالانجليزي ده يساوي عشرة هم عندهم طريقة ان الاسم يجمعوا الارقام بتاعت الحروف فيطلع عدد العدد ده اشارة الى الشخص فاسم الوحش لما يجمعوا الحروف بتاعته بالارقام تطلع